قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يحمل هم أمته على كتفيه يحمل هم طلاب العلم يحمل هم استخراج القضايا من بطون وأمهات الكتب لينفع الناس وكذلك القائد التقي النقي يحمل هم شعبه وهم, وهم أمته وكذلك الفقير يحمل هم فقره وكذلك الغني ربما يحمل هم مرضه وهكذا وتختلف أنواع الهموم مع اختلاف أنواع الناس تكلمنا عن بعض الأمور التي من خلالها الله عز وجل ييسر العسير عليك ويفرج الكرب والهم والغم عنك وأكمل اليوم بعضا من هذه الأمور وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في عرض هذه الأمور وأن تجد مكانا في قلوب أحبابي وإخواني وأخواتي أيها الأحباب اليوم أبدأ بأمر الصلاة كثير من الناس يغفل عن أنه الصلاة الله عز وجل جعلها ليستعين الإنسان بها على صعاب هذه الحياة وانظر إلى قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة احنا عندنا في الإسلام أهمية عظيمة جدا للصلاة ولذلك أنا عايز كل واحد دلوقت لو أنت قدامك واحد ما بيصليش أو تعرفي واحدة ما بتصليش احنا عايزين نسمع الخمس دقايق دول هي المشكلة أكبر من إن احنا نعالجها في خمس دقايق بس احنا ممكن دلوقتي نعالج المشكلة دي احنا عندنا مكانة الصلاة في الإسلام مكانة عظيمة جدا الله عز وجل شرعها في السماء لم, يشر... لم يشرع الله عز وجل الصلاة في الأرض لكن كانت في السماء في ليلة المعراج حينما عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى والصلاة ما في نبي من الأنبياء إلا وتكلم عن الصلاة ما في نبي على الإطلاق إلا وتكلم عن الصلاة يعني إبراهيم عليه السلام كان في دعائه المشهور يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إسماعيل عليه السلام امتدحه الله عز وجل بقوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة عندك أيضا عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا لقمان عليه, عليه السلام يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله يقول له أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر علماء الغرب يا أخوانا أثبتوا حقيقة في غاية الأهمية والكلام ده أنا بقوله النهاردة عشان أنت ترفع راسك إحنا مش محتاجين شهادة من حد مش مسلم لكن البيت الشعر بيقول شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء دول أعداء الإسلام عمالين طول الليل والنهار بيدوروا نهدم الإسلام إزاي طب نديهم شوية لبس طب نديهم شوية مسلسلات طب شوية أفلام طب شوية معرفش إيه طب نلهيهم شوية في الكورة طب نلهيهم شوية في الرياضة سبحان وبعيدين عن الدين تماما هؤلاء الناس أثبتوا أن الراحة النفسية لا تكون للإنسان والهدوء هدوء الأعصاب لا يكون للإنسان إلا بحركاته في الصلاة بحركات الإنسان في الصلاة وهذه الأخت التي أسلمت وهي من الفلبين تقص علينا نبأ أمرها قالت أنا يعني ربيت في أسرة على الديانة غير الإسلامية على الديانة المسيحية وكانت أسرتي متعصبة جدا لهذه الديانة ولهذا المذهب الذي ننتمي إليه وعلموني أنه لابد من الإخلاص في العمل وقالت كنت في بعض الأيام أشعر بل في غالب أيامي هي تقول هذا الكلام بالنص تقول كنت في كثير من الأيام أشعر بالهم والغم والحزن وأن أعصابي يعني آه، آه، تعبانة جدا وأريد أن أستريح فلا أجد إلا أن أصلي الصلاة التي تعرفها في ديانتها وتقول وكان بداخلي نداء يحدو بي إلى أنه لا بد من أنه هناك شيء إذا فعلت هذا الشيء لا بد من أن أستريح إلى أن دخلت مسجد الحي في مدينتها في الفلبين وقالت حينما وطئت قدمي هذا المسجد إذا بي أشعر بأني كأن تيار كهربائي أخذ يدخل في جسدي وإذا بي أشعر بالهدوء تقول ولأول مرة في حياتي تعلمت كيفية الوضوء وكيفية الصلاة تقول للمرة الأولى في حياتي لم أشعر بالطمأنينة والهدوء إلا في هذا الوقت حينما أضع جبهتي على الأرض حينما أستريح يا إخواننا أطباء الغرب النهاردة وأطباء أوروبا بيوصوا المرضى بحركات الصلاة هم ما يعرفوش حاجة عن الصلاة وانت تعبان ده الحركات اللي انت بتؤديها بانتظام دي الخمس دقايق اللي انت بتقف تصلي فيهم ركعتين بتعمل فيك ايه بتعمل فيك ايه هذه الحركات تؤدي الى الهدوء والطمأنينة والراحة ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة احنا ممكن نترك الصلاة وممكن تلاقي واحد وأنا كثير ما تأتي إلي شكاوى والله اتصلت بي أختي كريمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها وأن يأخذ بيد زوجها إلى طريق الخير اتصلت بي وهي تبكي في حالة هستيرية جدا لماذا؟ لأن زوجها لا يصلي هي في حالة غضب شديدة جدا تقول ماذا أصنع؟ هل أطلب الطلاق؟ ماذا أصنع مع هذا الرجل؟ يعني تقول فعلت معه ما لا يفعل جئت بأهلي وجئت بأهله يا إخواني أنا لا أدري والله كيف هي حياة هؤلاء اللي ممكن يجيب الصلاة على بعضها وممكن كمان ما يصليش أنت بتحس بطمأنينة؟ مستحيل النبي عليه الصلاة والسلام شوف بقى حبيبنا بيقول إيه احنا كلامنا يا إخواننا مش كلام هاتش كده في الهواء لا احنا بنتكلمش كلام كده لا وجعلت قرة عيني في الصلاة يا أخي هدوءك مش هتلاقيه إلا في الصلاة طب أنت طب خلينا معاك كده أنت متضايقة ليه؟ عشان عايز اتجوز يا مولانا طب يا ست ربنا يجوزك طب اخشعي لله كده واقتربي من الله سبحانه وتعالى وعليك بالاستعانة بالصبر أول حاجة والصلاة يا مولانا أنا فقير وعايز ربنا ييسر أمري هلا طلبت الأمر من صاحبه استعن بالله يا مولانا أنا متقدم لي واحد ومش عارف آخد ده ولا ده مش عارف الهون الأفضل ده ولا ده سبحان الله طب ما عندك صلاة الاستخارة عندك صلاة قضاء الحاجة صلاة الخوف صلاة الكسوف صلاة الخسوف صلاة الاستسقاء صلاة العيدين الله عندك أنواع كثيرة جدا من الصلاة في الإسلام لابد أن تلتزم بهذا الأمر يا أخي يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد به أمر كان يهرع إلى الصلاة يترك كل شيء ويتصل بالله رب العالمين سبحانه وتعالى أنا عايزك لما تكون في حالة ضيق توضأ وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة وانظر ماذا يحدث وكن مع الله سبحانه وتعالى يبقى واستعينوا بالصبر والصلاة دي أول حاجة حط الحاجة دي قدامك حطيها قدامك مهما بلغ الهم بك مهما كانت المشاكل اللي عندك ليه؟ ليه؟ ليه أنا هستعين بالصلاة على تفريج همي وغمي الهم ده جاني ليه؟ لأنه في حاجة أنا مش عارف أعملها أو أنا مش عارف أعمل الحاجة دي طيب أعمل إيه؟ أنا بصلي بتوضى الخشوع استقبال القبلة بعد الطهارة كده وأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى حينما أقف وأركع وأخشع وأضع جبهتي على التراب هذه العبودية أشعر بالذل بين يدي الله سبحانه وتعالى فأشعر بضآلتي في هذا الكون الواسع الرحب فأنا حينما أشعر أن أنا بسيط وأنا لا شيء في هذا الكون فهمي بسيط الله سبحانه وتعالى من السهل أن يزيله لكن أنا أعترف لله بضعفي فإذا بالله سبحانه وتعالى بفضل منه وكرم يفرج عنك ما نزل بك يبقى يا اخوانا اول حاجه نستعين بامر الصلاه واستعينوا بالصبر والصلاة دي حطها قدامك ما تغفلش عنها أبدا رقم اتنين في الحلقة بتاع النهاردة أخبار الذكر إيه معانا أخبار حصنك إيه ده الحصن الحصين كما ورد في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أوحى الله إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات وكان من هذه الكلمات الخمس وآمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذلك كمثل رجل يطلبه العدو سراعا انت عمال بتجري والشيطان بيجري وراك والهم بيجري وراك والهم راكب على دماغك والهم مخليك مش شايفه قدامك طب وبعدين ايه الحل كمثل رجل يطلبه العدو سراعا هو بيجري والعدو بيجري وراه فوجد حصنا حصينا فأحرز نفسه في هذا الحصن لقى حصن جامد جدا فوضع نفسه في الحصن ده مستحيل العدو يستطيع أن يخترق عليك هذا الحصن فكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله ولذلك ربنا بقى ينبه بقى الذكر الحقيقي وأنا مش عايزك هنا تقعد تقولي الذكر إن أنا كلام هقوله آه هو الذكر ألفاظ بس مع الألفاظ تطبيق تطبيق لللفظ شوف ربنا يقول إيه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله خلي بالك خلي بالك من دي دي حاجة مهمة جدا حطيها قدام عينك حاجة في غاية الخطورة والأهمية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ما يضحكوش عليكي يقولوا لك هتضحكي في المسرحية لما تطلع عينيكي هتضحك للصبح طب اسمع ماتش كورة فرج شوية عن نفسك طب اسمع المسلسل ده طب اسمع الفيلم ده ده كذب ويضحك عليك يقول لك الموسيقى بتريح الأعصاب ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلبك مضطرب عايز يهدأ ويطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي الكريم حياك الله يا شيخ الله يحفظك يا أخي بعد إذن حضرتك يا شيخ أنا كان ربنا كرمني والحمد لله وبصلي القيام وكنت آه، يعني كان عندي خشوع وكنت ببكي في القيام بقالي الأسبوع الأخراني دوت في القيام آه، ما عادش البكاء بيجيني يعني أنا حاسس إنني مقصر في القيام ما البكاء ما عادش كنت الأول كل يوم ببكي بحر يعني بحس إنني ببكي الأسبوع ده زي ما يكون القيام بقت يعني مش عارف ال- قلة خشوع أو إيه ما عنتش ببكي أو وعادي الخشوع في, في القيام قليل حاضر يعني مانيش عارف ايه السبب هو تقصير مني انا بعمل حاجه غلط آه م م م يعني انا عايز ارجع لنفس ال- القدر اللي انا كنت بادئ بيه في ال- في في- في, في البكا والخشوع اثناء القيام الله يبارك فيك حاضر يا أخي حاضر سأجيبك إن شاء الله شكرا حاضر اتفضل يا أخي معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا أخي الكريم يا أهلا مرحبا وسهلا يا فندم.
حياك الله ربنا يكرمك الله يحفظك اتفضل يا أخي
حضرتك أنا بسأل أنا متقدم لخطوبة لخطبة أنسة من- منتخبة نعم اتفضل أنا معاك أنا أسمع فحضرتك هي أنا أعرف إن طبعا النقاب دوت يعني إيه، في خلاف بين العلماء إنه وا- واجب أو أو أو فضيلة يعني على الأقل إن هو فضيلة فحضرتك دلوقتي أنا خاطبها هل يجوز إن أشوفها على أساس يعني إن هو إن هو في رأي من العلماء إن هو فضيلة يعني وطبعا دي حاجة ضرورية يعني ما شفتهاش إلا مرتين وطبعا أنا هدخل إن شاء الله يعني بعد ما كنتش أعرف قبل كده يعني فهل يجوز ان انا اشوفها اثناء الخطبه في في وأنت- نطاق شرعي مثلا جنب اخوها لان هي بتقول لي ما لا يجوز وكده يعني أنت- فانا على اساس يعني ان هو ان هو فضيله م- مش يعني مش واجب كراي كثير من العلماء طيب.
فهل من خلال ذلك ان ممكن اشوفها في خلال فتره الخطوبه طيب أنت أنت خطبت خلاص؟
او ان شاء الله هخطب باذن الله حاضر ح- هتخطب ولا خطبت؟
يعتبر خلاص يعني خلاص في الطريق ان شاء الله يعني بس احنا في اختلفنا في طريقك النقطه إلى ديت يعني الخطبة إن شاء يعني أنا الله.
كده كده هخطب باذن البنت يعني لكن كده احنا اختلفنا في النقطه ديت فاتفقنا احنا نسال فيها يعني طيب حاضر جزاك الله خير سأجيب عليك الآن السلام يا أخي عليكم.
الكريم الله يحفظك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا أختي الكريم أهلا بحضرتك اتفضلي.
بعد إذن حضرتك بالنسبة لمجالس العلم للرجال اللي بيحضروا مجلس علم وكده حضرتك طيب لو أنا جلست في البيت وقدام مجلس علم زي بتاع حضرتك أو سمعت شريط ديني هل هو ده رياض الجنة؟ إن الملائكة تحفهم و... و... ويذكرهم الله في من عنده؟
نعم حاضر يا أختي
جزاك الله خيرا حاضر يا أختي إن شاء الله حاضر سأجيب عليك إن شاء الله جزاك الله مسلم عليكم السلام ورحمة الله يبقى احنا دلوقتي توقفنا عند موضوع الصلاة والذكر وزي أنا ما قلت دلوقتي إنك أنت بتستعين بالله في مسألة الذكر حتى يفرج الله عز وجل عنك الهم والغم لو أنا جيت قلت لك أنت بتشعر في قلبك بالضيق طيب القرآن بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يبقى ما تجيش تقول لي أنا هسمع مسلسلات يا مولانا هسمع أفلام يا مولانا أنا هسمع أغاني يا مولانا أنا هسمع كليبات يا مولانا هتزداد سوءا هتزداد سوء على سوء أما الذكر الحقيقي إنك تمتنع عن الحاجات المحرمة دي وتلجأ إلى الطريق الذي أباحه الله عز وجل معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام يا أخي الكريم ازيك يا شيخ احمد الله يحفظك يا أخي جزاك الله خير الله يحفظك طب، آه، عايز اسال حضرتك سؤالين ان شاء الله اتفضل هو ينفع بالنسبه للاجل مثلا ال- النوافل الى قيام الليل يعني اجمع مثلا النوافل كلها بتاعت اليوم آه، الى قيام الليل ده السؤال الاول النوافل أنت بتقصد السنن الرواتب نعم بتقصد السنن الرواتب ايوه اه السنن القبلية والبعدية ايوه حاضر والسؤال الثاني بالنسبة لو مثلا لو عايز أشوف أنا مثلا برنامج آه، بيتكلم مثلا عن آه، الله ورسول برنامج ديني يعني ينفع مثلا أبدله بقيام الليل يعني مثلا أتفرج على البرنامج ولا مثلا أصلي قيام الليل أحسن أني أفضل
حاضر يا أخي ممكن أنو مثلا اللي أنا أتفرج على البرنامج دوت ب- على نية اللي أنا أقوم أقوى بقوم الليل أني أفضل يعني بالظبط حاضر ماشي، حاضر جزاك الله خير يا شيخ جزاك الله خير يا أخي معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أهلا آه، وسهلا بعد إذن حضرتك يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال يعني اتفضل يا أخي أنا حضرتك آه، يعني ما شاء الله فاتح محل وكده فببقى م- يعني مشغول فيه طول اليوم وبعدين والدتي مثلا ست كبيرة مسنة ومريضة في المستشفى فبضطر أروح أقعد معاها كل يوم وأزورها و... و... وأولاد وكده يعني ما شاء الله فإيه بحس إن أنا آه، يا دوب بس بقى أؤدي الصلاة آه، بقول أذكار الصباح والمساء آه، بقرأ يعني جو- ورد من القرآن بس حاسس برضو ان انا مقصر ومش قادر يعني اؤدي كل اللي عليا مم.
واخد بالك؟ فده حضرتك بيشعرني ايه بشيء من الهم و- والحزن يعني فمش عارف حضرتك اعمل ايه يعني طيب حاضر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ربنا يحفظك يا أخي ويثبتك على طريق الطاعة والهدى والخير أه حاضر طيب احنا دلوقتي ايه عشان ما ننساش قلنا أول حاجة موضوع الصلاة تساعدك على أمر تفريج الهموم والغموم واستعن بأمر الصلاة كما كما أمر الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة الحاجة الثانية الذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أنت مستحيل هتجد رو- راحة وطمأنينة وهدوء وراحة بال إلا في الذكر مع رب العالمين سبحانه وتعالى حينما تذكر مثلا المستقبل غيب لا يعلم إلا الله فحينما تشعر بالقلق والاضطراب تعلم أنه لن يسقط من يد الله شيء فتطمئن وتهدأ وتسكن جوارحك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله سأكمل إن شاء الله في موضوع آه، أسباب علاج الهم لكن بعد الإجابة على آه، بعض أسئلة إخواني واخواتي الاخ الكريم الذي اتصل وقال ان هو بيشعر بقسوه في قلبه افضل حاجه يا اخي اشير عليك بها الان ان تستمع الى محاضره بعنوان علاج قسوه القلب لشيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله علاج قسوه القلب هذه المحاضرة ستجيب عليك وستعالج ما أنت فيه الشيخ أجاد وأبدع وأفاض في هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يرفع قدره وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يجعلنا معهم إنه ولي ذلك والقادر عليه يبقى أنت عايز تعالج الموضوع ده في محاضرة بعنوان علاج قسوة القلب وأنا إن كنت عايز أقول لك بقى بعض الحاجات أنا عايزك تقلل من الطعام تقلل من النظر الحرام خلي بالك النظر الحرام ده مصيبة مشكلة خطيرة جدا ممكن تكون نظرة انت استهنت بيها حاجة بسيطة إيه يا مولانا انا بصيت بس على واحدة معدية في الشارع ما بصيتش على فيلم ولا حاجة انا سمعت مسلسل ولا سمعت مسرحية ولا سمعت فيلم ده حاجة بسيطة يعني كده وانا قاعد بقلب في التلفزيون شفت واحدة متبرجة وخلاص كانت حاجة بسيطة يعني ممكن ده بقى السهم اللي بتاع ابليس ده اللي- اللي نزل بقى على القلب عمل مشاكل يبقى خلي بالك الطعام قلل من الاكل شوية النظر الحرام راقب نفسك في النظر حاول ان انت مش حاول فرض امر من الله سبحانه وتعالى لازم تغض بصرك حاجه تانية عليك بالصدقه الصدقه بتعمل انشراح في الصدر حتى وان كانت الصدقه بتاعتك دي قليله حتى وان كانت الصدقه دي بسيطه جدا هي في نظرك بسيطه لكن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه ويربيها لاحدنا حتى تصير مثل الجبل فعليك بهذه الاشياء بالاضافه الى الاستماع الى محاضره علاج وقسوه القلب للشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله الأخ الكريم الذي تقدم لخطبة أخت منتقبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم هذا الأمر على خير على خير وأن يزوج شبابنا وأن يزوج بنات المسلمين ونساء المسلمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا أخي الكريم النظر إلى المخطوبة يحل لك أن تنظر إليها ثلاث مرات تقول لي طيب أنا خطبتها أما روح هناك هي تكشف النقاب وتقعد قدامي وأنظر في وجهها وأقعد باعتبار أن أنا خطيبها وبعض العلماء وأنا قرأت هذا لك- ل- لبعض العلماء قالوا أن الخطبة تعتبر وعد بالزواج فيجوز أنه يشوف لا لا ما ينفعش هل نظرت إليها انظر المشروع لك بس تنظر إليها مرة واثنين وثلاثة كده أنت مليت دماغك وخدت قرار آه هي دي خلاص زوجتي خلاص يبقى استعن بالله وتوكل على الله سبحانه وتعالى هل يجوز أن أنظر إليها بعد الخطبة أكثر من ثلاث؟ لا مجالس العلم أختي الكريمة الحريصة على طلب العلم بتقول يا ترى إحنا دلوقتي قاعدين وملتفين حول التلفاز أنا قاعدة أنا لوحدي أنا قاعدة أنا وأولادي طبعا آه هذا مجلس علم هذا مجلس علم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بأسمائنا وصفاتنا في ملأ خير من هذا الملأ وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أختي الكريمة هذا مجلس علم هذا آه هذه روضة من رياض الجنة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الأخ الكريم اللي بيتصل بيقول لي النوافل هل يجوز أن أؤخر السنن الرواتب لقيام الليل شوف يا أخي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الشرح الممتع على شرح زاد المستقنع الكلام في منتهى الجمال في المسألة دي الأول السنن الرواتب كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته منها شيء كان يقضيها حتى من اليوم التالي يعني لو كان فاته من النهاردة حاجة يقضيها من اليوم التالي بس فاته بإيه؟ بسبب شرعي ما كانش بيأخرها السنة القبلية للظهر تصلى قبل الظهر لكن لو أنا سبتها من غير عذر شرعي وأقول أنا هصليها بعد صلاة الظهر ما ينفعش فات وقتها ليه؟ لأنه ما عندكش عذر شرعي لكن لو عندك عذر شرعي منعك أنك تصليها في الوقت يبقى انت تصليها في وقت تاني ده يجوز لكن اذا فات الوقت عليك وانت قاعد ومش عايز تصلي دلوقتي وعايز تاخرها لوقت تاني لا ما ينفعش تصليها لانه انت تكاسلت وده راي الشيخ ابن تيميه في كتاب الشرح الممتع على شرح زاد المستقنع يبقى افهم من كده يا مولانا هل يجوز ان انا ااخر السنن الرواتب واخليها قيام ليل لا لا لو فاتتك بعذر شرعي يبقى صليها بالليل او صليها تاني يوم يعني في اول وقت ييسر لك انك تصليها فيه لكن انت تكاسلت يبقى خلاص تحرم بقى انك انت ما تصليهاش لان انت تكاسلت وسبتها عدت منك يبقى ما ينفعش انك تاخرها لانه قيام الليل ده حاجه والنوافل دي حاجه تانية السنن الرواتب دي حاجه تانية آه بتسال برضو يا اخي الكريم بتقول لي آه هل يعني اصلي قيام الليل افضل ولا اسمع علم افضل الأول أنت أخبار تقسيمك لليوم إيه؟ هو أنت مقسم يومك إزاي؟ هل أنت مقسم يومك ومقسم ليلتك يعني آه، بتنام الثلث وبتقوم الت- الثلث تصلي والثلث الثالث تقرأ علم مثلا ولا بتعمل إيه؟ ده حسب تقسيمك ل- آه، ل- ل- ل- ل- ل- لقيام الليل لكن ما تجعلش طلب العلم يعني ياخدك من قيام الليل لأنه قيام الليل ده فتوح تاني خالص يعني تقول طب انا هقعد اهو هسمع علم اه معرفه امر خير من قيام ليله معرفه امر من امور الدين و- و- و- و- وطلب العلم يعني مفروض عليا وهذه تطوع لكن ما تجعلش طلب العلم يطغى على قيام الليل لأن الله سبحانه وتعالى سيفتح لك من الخير والرزق والعلم بالقيام ما لا يفتح لك في طلب العلم فانت ما تخليش المسألتين يضغوا على بعض ممكن تحتسب الوقت ده قياما لله سبحانه وتعالى وتقربا إلى الله نعم يجوز طيب آه الاخ الكريم اللي هو اتصل وقال انا عندي محل مشغول الاول انا عايز نقول حاجه يا اخوانا يعني آه احنا عايزين ندعو لامه المريضه ونؤمن الان جميعا ابتغاء مرضات الله بظهر الغيب نحن لا نعرفه لكن انا الان على الهواء اطلب منكم جميعا الان ان تؤمنوا على هذا الدعاء اللهم اكتب لامنا هذه الشفاء اللهم البثها ثوب الصحه والعافيه اللهم ابدلها مكان المرض صحه وعافيه يا اخي الكريم انت مشغول وعندك محل وعندك اولاد وعندك ام مريضه وبتذهب اليها وبتشعر انك بتقصر في القيام وفي الصلاه وفي التقرب الى الله سبحانه وتعالى يا حبيبي الكريم ريح نفسك هد اللعب شويه يعني ايه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى مش فاهم يا مولانا انت قصدك ايه الاكل كوبايه الميه اللي انا بشربها دي انا بشربها ليه عشان استعين بها على طاعه الله هي ما انا شربته وهو ربنا رزقني وسقني وساق هذا الماء الي وهذا طعام انا اكلته اكلته انا جسدي تمتع به طيب انا اكلته ليه عشان اعمل معصيه ولا عشان اعمل طاعه عشان اعمل طاعه انما الاعمال بالنيات يبقى انا ضربت عصفورين بحجر استفدت وعملت ايه واستريحت وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الثواب يعني عايز تقول يا مولانا ان كل الاعمال اللي انت بتعملها خلي النيه فيها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى والانسان يبلغ بالنيه ما لا يبلغه القائم العابد المصلي النيه يا حبيبي النية الأعمال دي أنت بتعملها ليه؟ بتذهب لأمك ليه؟ المريضة دي عشان ده فرض عليا، عشان دي أمي، شيلها على دماغي. أسأل الله سبحانه وتعالى يا أخي لأمك ولكل مريض ولكل مريضة من إخواننا المسلمين والمسلمات في شتى بقاع الأرض أن يكتب الله لهم الشفاء والعافية إنه نعم المولى ونعم النصير. معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا أخي الكريم عندي سؤال لو سمحت يا شيخ تفضل يا أخي لي أخ آه، تزوج نعم و... وكنا في بيت عيلة
نعم يعني في أوضة نعم
ف بعد فترة من الزواج يعني عزل ب- بزوجة على لوحده يعني أكله وشربه وعيشته لوحده وهو ساكن في نفس الحجرة آه
نعم يعني آه، اختصاصا بنفسه بزوجته نعم فبعد فترة فالزوج توفى
ال- الزوج ده تو- توفي توفى آه.
اه هو خلف طفل نعم فالذهب بتاع الزوجة كان هو باعه نعم
فطبعا الزوجة خدت راحت عند الوالد عند والدها وبتطالبنا بال- بالذهب ده امم فهل علي أنا كأخ ال- المتوفي دي إن أنا أجيب لها الذهب اللي هو أخويا اللي اللي توفى ده آه، باعه أنا فهمت سؤالك الآن أنا فهمت السؤال الآن. بس أنا عايز أسألك حاجة أما زلت معي على الخط؟
نعم ما زلت معي أيوة إن شاء الله طيب هو أنفق هذا الذهب يعني هو خد الذهب من مراته ما نعرفوش عنه شيء باعه ليه؟
لا أعرف عنه شيء لا تعرف عنه شيء آه طيب حاضر يا أخي لأنه كان كان في الفترة دي لوحده
يعني هو بعد ما خد الذهب وباعه رجع لك تاني
ال- الذهب مم.
نعم يا شيخ هو اخوك بعد ما خد الذهب من مراته وباعه وكان كان هو عزل كان عازل اه وبعدين رجع لك تاني هو ت- لما ن- مات مات في حادثه وكده فاحنا تكفلنا بكل شيء برضه لانه اخونا وكده نعم طيب.
فالزوجه طبعا كان ليها اخ عايز يردها اه فرفضت
نعم رفضت وزا- ويعني وراحت لوالدها عايز يردها فين يعني ي- يعني يتزوج اخوك اخويا اه ما غير ما كانش اتزوج لسه اه نعم وكان حاضر.
عايز يتزوجها وكده ما رفضت حاضر يا اخي حاضر ساجيب عليك ان شاء الله معنا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم طيب يبقى احنا دلوقتي يا اخوانا بنتكلم في مساله علاج الهموم اول حاجه قلناها انه انت بتستعين بالله سبحانه وتعالى بالصبر والصلاه تاني حاجه احنا شرحناها دلوقتي هي مساله الذكر دي مسألة مهمة جدا لا تغفل عنها ثالث حاجة النهاردة احنا بنشرحها في موضوع علاج الهموم الجهاد في سبيل الله النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عليكم بالجهاد فإنه باب عليكم بالجهاد في سبيل الله تعالى فإنه باب من أبواب الجنة ويذهب الله به الهم والغم رواه أحمد عليكم بالجهاد في سبيل الله أنت لا تستطيع أن تخرج وأن تجاهد في سبيل الله لأسباب كثيرة طيب ماذا تصنع؟ عليك أن تعين إخوانك المجاهدين الذين يحاربون في سبيل الله سبحانه وتعالى أن تعينهم بما أمدك الله من خير ومن مال إخواننا في فلسطين مضيق عليهم محاصرون يحتاجون إلى من يقف بجوارهم فالجهاد هو باب من أبواب تفريج الهم والغم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا أخي الله يعزك ممكن بس أسألك سؤال تفضل شيخي أنا مع مرات أقطع بالصلاة زيادة أنت ما أعرف استنى استنى استنى قول تاني ألو. ما أعرف آه، السبب مرات أستعوذ من الشيطان آه.
وأرجع أصلي وهاي بس تصير معي شغلات ما, ما أعرف أجلس مع شباب كذا أو يلهوني بشغل أحاول إني أستعيذ بالشيطان زيادة عن اللازم بس ما أقدر أسيطر زيادة مم.
ما أعرف يعني أتمنى إنك تدعي لي وأنت وكل المشايخ يا رب حاضر يا أخي الله يخليك يا شيخ حاضر يا أخي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على طريق الهدى والخير معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله طيب إلى أن يأتي هذا الاتصال بنقول بقى إيه إنه مسألة ال- ال- الجهاد يفرج الله عز وجل بها عن المهموم همه وغمه أيضا التحدث بنعم الله الظاهرة أنت مهموم ليه؟ عشان فلان أغنى مني أو عشان فلانة اتجوزت يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أنك تتحدث بنعم الله عليك انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم أنت دايما ما تبصش للي أعلى منك انظر للي أسفل منك ليه؟ فإنه أجدر أن ألا تزدروا نعمة الله عليكم لكن لما أنت تنظر للي فوقك دايما إيه اللي يحصل؟ تبقى أنت دايما حاسس بأن نعم ربنا عليك بسيطة لكن لما تنظر لمن هو أسفل منك تشعر بأن نعم ربنا عليك كثيرة جدا معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا رب يخليك يا فضيلة الشيخ ممكن أسألك على حاجة إيه نعم ممكن بالنسبة للصلاة أنا لما بصلي بحس ب... وأنا بصلي بسرح في الصلاة وبعد ما بصلي بحس إن ربنا ما بيتقبلش مني بسبب السرحان ده اللي أنا بسرح فيه آه فإيه يعني علاج السرحان ده حاضر وأنا ببقى متضايقة جدا من الموضوع ده حاضر بس أنا عايز أقول لك على حاجة نعم ان شاء الله يعني مش عايزك آه، آه، تقولي ان انا بحس ان ربنا ما بيتقبلش مني انا هقول لك على العلاج لكن كوني حسنه الظن بالله سبحانه وتعالى ونعم بالله ماشي انا هقول لك على العلاج دلوقتي ان شاء الله ماشي يا اختي الكريم الله يحفظك ويثبتك ويتقبل منا ومنك ان شاء الله معنا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله طيب الأخ الكريم حتى يعني أستطيع أن أكمل آه، بعض الأشياء التي من خلالها نعالج الهم والغم آه، بيقول أنا تزوج أخي وكان عايش معنا في بيت واحد وكان البيت ده حجرة واحدة وهذا الأخ حينما تزوج بعد فترة أراد أن هو يعني آه، يعزل بينه وبيننا واحنا فاهمين يعني ايه يعني هو يستقل بحياته ومستقبله واستقل فعلا ثم يعني آه، أخذ الذهب من زوجته وباعه أنا سألته قلت له يا ابني أنتوا صرفتوه عليكم ولا هو صرفه قال لي إحنا ما نعرفش فهو توفي وبعدين زوجته بتطلب إنها ب- بتطالب بالذهب يا أختي الكريمة يعني أنت لك الحق في أن تطالبي بما ترك الزوج زوجك ترك إيه؟ التركة اللي زوجك تركها لو زوجك ترك تركة يبقى من حقك تطلبي فيها لكن لو ما تركش يبقى ده خلاص إنما هو خد ال- الذهب وبعدين آه، تصرف فيه في أمر بينك وبينه فيعني هذا أمر بينك وبينه وهذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى فأنت تطالبي بما تركه الزوج لا بما لم يتركه الزوج آه، الأخ الكريم الذي اتصل يطلب منا الدعاء الآن آه، بالتثبيت لأنه يبدو أنه هو بيعاني من آه، مسألة ال- ال- التغلب من الشيطان عليه وأنه آه، بيكون ضعيف مع الشيطان وبأنه بيروح لأصدقاء وبيقعد معاهم يا أخوانا نخلي بالنا يا أخوانا نخلي بالنا أصدقائنا أصحابنا لا تسع لا تسأل عن الرجل وسل عن صاحبه يبقى دلوقتي المشكلة الخطيرة ان انا ما ما ما- يعني اخلي بالي من اصحابي يا اخوانا كل واحد فينا وكل واحدة فينا تخلي بالها انا بكلم مين انا لي علاقة بمين انا مين صاحبي مين صاحبتي لانه كما يقال عند العوام الصاحب ساحب الصاحب ساحب هو يشوفك على طاعة يقعد يتريق عليك ويتنطط عليك وبتاع ويطلعك بعيد عن الطاعة عشان تبقى زيه في البعصية سبحان الله لا انت يا اخي الكريم استعين بالله سبحانه وتعالى وعليك بصحبة الاخيار وبعدين لو اصحابك دول لا يصلون او كانوا يصلون ويقعون في المعاصي نفض ايدك منهم مالكش دعوة بيهم هيودوك جهنم والله هيودوك ورا الشمس مالكش دعوة بيهم خالص بل عليك بمصاحبة الأخيار وخير الناس من إذا رأيته ذكرك بالله ومن إذا غبت عنه ذكرك بكل خير لا يذكرك بسوء فأنت عليك بمصاحبة الأخيار لا بمصاحبة الأشرار وهذا قاتل المئة نفس ماذا قال له العالم قال اترك هذه البلد أهل البلد دولم أهل سوء أصحابك أصحاب السوء دولم نفض ايدك منهم مالكش علاقة بيهم عليك بمصاحبة العلماء وأهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح فالله ينفعك بهم في الدنيا وفي الآخرة وأسأل الله سبحانه وتعالى يا أخي أن يثبتك على طريق الهدى والطاعة والخير وأن يعصمك من الشيطان وأن يباعد بينك وبين معاصيه كما باعد بين المشرق والمغرب آه، الأخت الكريمة التي اتصلت الآن وأنا أشعر في نبرة صوتها أنها حزينة جدا على مسألة ال- ال- الخشوع آه، السرحان في الصلاة تصلي وأول ما تكبر ي- يجي الشيطان ي- يفكرها باللي هي نسياه طب ماذا تصنع الآن؟ ماذا تفعل يا أختي الكريمة؟ عليك الآن يا أختي الكريمة بالتالي النبي عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي عفوا يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي هذا الصحابي يشكوه من نفس هذا الأمر يا رسول الله يأتيني الشيطان فيلبث علي صلاتي يعني إيه؟ يعني الشيطان أول ما كبر يجيني آه في مشكلة عندي في الشغل يبدأ يفكرني بيها ده في مشكلة عند مراتي ده في مشكلة عند والدي ده في مشكلة مع أصحابي ده في مش... ويفكرك باللي أنت ناسيه ده ال- الشغالة مش هتيجي النهاردة ده آه، احنا عايزين نطبخ للأولاد مش ده واقع؟ آه أيوة ده واقع احنا عايزين نطبخ الاولاد النهارده بكذا عايزين نعمل كذا انا عايز اشتري كذا انا عايز اخد البتاع انا عايز اقترض من ويبدا الانسان يشتغل في الصلاه ليه حتى يخرج من صلاته ولم يكتب له شيء منها لأن الشيطان عايز يخرجك بره خالص فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي الجليل ذاك شيطان يقال له خنذب أو خنذب بالكسر أو الضم أو خنذب أو بالفتح على هذه الروايات المهم هذا الشيطان قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنذب أو خنذب فإن أصابك منه شيء فاتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم اتفل عن يسارك ثلاثا مش معناه انك تخرج من فمك يعني رزاز آه، ثقيل لا ان تخرج من فمك رزازا خفيفا في الجهه اليسرى هكذا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول لي يا مولانا انا بعمل كده وبيرجع يجي تاني اعمل اعمل كده تاني اعمل الدواء اللي النبي قال لك عليه اعمله وتمسك بيه اعمله مليون مرة لحد ربنا ما ينصرك عليه شيخنا شيخ الإسلام قال كلام في منتهى الجمال قال كلام في منتهى الر- قال دلوقتي في شرح الحديث ده قال الشيطان دلوقتي زي الكلب وظيفة الكلب حراسة الغنم فإذا مررت من على الغنم قاتلك الكلب يطلع يهجم عليك فإن أمسكت حجرا وضربت الكلب بالحجر ازداد في المقاتلة طب أنت عايز تخلص نفسك تقف وأنت مستريح هادئ مطمئن تنادي على صاحب الغنم يا صاحب الغنم عليك بكلبك فيضع قدمه على رأس الكلب فتمر بسلام فكذلك أن تستعين بالله من الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فالله عز وجل هو القوي القادر على أن يصرف هذا الشيطان اللعين عنك يبقى لما تيجي تصلي الحمد لله حديث النفس في الصلاة ما لهوش سجود سهو أما تيجي تصلي تكبر يجي لك شيطان يفكرك على طول كده عن يسارك انفخ نفخ خفيف كده ثلاث مرات واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مرة ومرتين وثلاث وأربع مرات وخمس مرات وعشر مرات حتى يهزمه الله عز وجل وينصرك عليه بنصره إنه ولي ذلك والقادر عليه يبقى أخواني إحنا بنتكلم دلوقتي في مسألة العلاج من الهموم اتكلمت عن الذكر اتكلمت عن الصلاة اتكلمت عن الجهاد رابع حاجة النهاردة وأنا يعني أحاول إن شاء الله أن أنا يعني آه، أنهي هذا الموضوع في هذه الحلقة آه، رابع حاجة التحدث بنعم الله عليك يا أخي ما تبصش لمن هو فوقك انظر إلى من هو دونك لا تنظر إلى من هو فوقك لكن انظر إلى من هو دونك دايما بص للي تحتك فإنك لو بصيت للي فوق منك هتستقل نعم ربنا عليك وده ما ينفعش يبقى تعمل إيه؟ يبقى لازم تنظر إلى من هو دونك وزي المثل البلدي ما بيقول اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته فكذلك انظر إلى من هو دونك كما أمرنا وكما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يا أخي لا تجعل المشاغل تتكاثر عليك كل يوم في عمل معين عليك أن تنجز هذا العمل في هذا اليوم لأن كثرة المشاغل عليك تضيق صدرك وتجعلك في حالة حرجة النظر بإيجابية إلى الأمور يعني واحد كاره مراته ومتضايق منها يا أخي وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يا أخي ربك سبحانه وتعالى يعني يعني النبي عليه السلام أوصانا بأن إحنا يا أخي يعني إذا كره الإنسان امرأة يعني فلا يكرهها يا سيدي يعني إن كره منها خلقا رضي منها آخر فانظر إلى الجوانب الإيجابية لهذه الأمور وهذه القضايا أيضا يا أخي الكريم أيضا عليك بسؤال أهل العلم والصلاح وأن تأخذ منهم المشورة فكذلك الصحابة الكرام كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ألا تستنصر لنا؟ احنا عندنا مشاكل و... فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم المشورة وصبرهم وبين لهم أن التمسك القوي بالله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون وأن هذا الدين الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين وسينتشر هذا الدين ما جاء الليل والنهار لكن يا أخي الكريم عليك بأن تصبر وأن تتحمل وأن تصبر كما صبر الصحابة وكما صبر التابعون وكما صبر أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير كما أوصيك يا أخي الكريم يا من تحمل الهم والغم في قلبك وفي صدرك أن تطلب من إخوانك الصالحين ومن أهل الصلاح والفضل ومن أهل العلم أن تطلب منهم الدعاء كذلك يا أخي الكريم عليك بأن تطلب من والديك الدعاء اذهب قبل يديهما وقبل رأسيهما واطلب منهما الدعاء فإنه فعال بفضل الله سبحانه وتعالى كما أطلب منك يا أخي الكريم أن تذكر أعمالا صالحة تقربت بها إلى الله سبحانه وتعالى عند اشتداد الكرب عليك فإن الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار تعازموا فيما بينهم على أنه لن يخرجهم من هذا الضيق إلا إذا تذاكروا أعمالا صالحة تقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى أنت يا أخي وأنت يا أختي الكريمة علينا جميعا أن نتذاكر أعمالا صالحة تقربنا بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة أختم الحديث حول علاج الهموم وقبل أن أنهي هذه الحلقة كما عودتكم من قبل جاءتني رسالة من أخت كريمة نحسبها على خير ولا نزكيها على الله وطلبت مني أن أدعو لأبويها لأبيها وأمها بطول العمر والبركة في العمر والصحة والعافية وطلبت مني أن أدعو لها بأن يستعملها الله عز وجل في خدمة دينه وألا يستبدلها وأن يرزقها زوجا صالحا محافظا على دينه وأن يعينها على نشر هذا الدين وأنا بدوري أبلغ هذه الدعوات وأطلب من إخواني وأخواتي أن يؤمنوا على هذا الدعاء ولنعلم أن الدعاء بظهر الغيب مقبول إن شاء الله سبحانه وتعالى ولك بمثل ما دعوت لإخوانك يا أخي الكريم أحبابي إلى هذا الحد أقتصر وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم وإن شاء الله سيكون الحوار حول المشاكل التي نتعرض لها عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت علاقة الشباب بالبنات الجروبز المجموعات اللي موجودة فيها صبيان وبنات إيه مولانا الحدود إيه الحلال إيه الحرام في الحلقة القادمة من الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل نتحاور حول هذا الموضوع ألقاكم على خير أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته